وتعالى هنا واسألني أنا واسمعني أنا أنا اللي اديتك وحرمتني أنا اللي ريحتك وتعبتني أنا اللي حبيتك وخدعتني يا خسارة يا خسارة معرفتش تحبني الكلام لأستاذ من أساتذة الكلمة الحلوة الكلمة العاطفية أستاذ محمد حمزة واللحن للأستاذ الموسيقار الفنان بليغ حمدي الناس الناس الناس رايح تشكي للناس رايح تحكي للناس انا مالي ومال الناس الناس الناس الناس رايح تشتكي للناس انا مالي ومالي الناس الناس الناس الناس رايح تشكي للناس رايح تحكي للناس انا مالي ومالي الناس اللي حبك هو انا واللي ده ظلمك انا واللي قاسى كتير انا واللي دارى برضه انا ولا مالي ومالي الناس اللي حبك هو انا واللي ده ظلمك انا واللي قاسى كتير انا واللي دارى برضه انا وانا مالي ومالي الناس اللي حبك هو انا واللي ده ظلمك انا واللي قاسى كتير انا واللي دارى برضه انا وانا مالي ومالي الناس وتعالى تعالى تعالى هنا واسألني اسألني اسألني أنا واسمعني اسمعني اسمعني أنا أنا أنا أنا وتعالى تعالى تعالى هنا واسألني اسألني اسألني أنا واسمعني اسمعني اسمعني أنا أنا أنا أنا وتعالى تعالى تعالى هنا واسألني اسألني اسألني أنا واسمعني اسمعني اسمعني أنا أنا أنا أنا, أنا اللي اديتك وحرمتني أنا اللي ريحتك وتعبتني أنا اللي اديتك وحرمتني أنا اللي ريحتك وتعبتني أنا اللي حبيتك وخدعتني يا خسارة يا خسارة ما عرفتش تحبني الناس الناس الناس رايح تشكي للناس رايح تحكي للناس انا مالي ومال الناس الناس الناس الناس رايح تشكي للناس رايح تحكي للناس انا مالي ومال الناس الناس الناس الناس رايح تشكي للناس رايح تحكي للناس انا مالي ومال الناس اللي حبك هو انا واللي ده ظلمك انا واللي قاسى كتير انا واللي دارك برضه انا وانا مالي ومال الناس اللي حبك هو انا واللي ده ظلمك انا واللي قاسى كتير انا واللي ده برضه انا وانا مالي ومال الناس اللي حبك هو انا واللي ده ظلمك انا واللي قاسى كتير انا واللي دارى برضه انا وانا مالي ومال الناس وتعالى تعالى تعالى هنا واسألني اسألني اسألني أنا واسمعني اسمعني اسمعني أنا أنا أنا أنا وتعالى تعالى تعالى هنا واسألني اسألني اسألني أنا واسمعني اسمع اسمعني أنا أنا أنا أنا وتعالى تعالى تعالى هنا واسألني اسألني اسألني أنا واسمعني اسمعني اسمعني أنا أنا أنا أنا انا اللي اديتك حرمتني انا اللي ريحتك تعبتني انا اللي اديتك وحرمتني انا اللي ريحتك وتعبتني انا اللي حبيتك وخدعتني يا خسارة يا خسارة ما عرفتش تحبني
Thank you.
ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي وانت اللي عارفني انا اكتر من روحي انا وانت اللي عارفني انا اكتر من روحي انا ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي وانت اللي شايفني انا اكتر من عيني انا وانت اللي شايفني انا اكتر من عيني انا وانت اللي معايا هناك وهنا وانت الدنيا يا غرقي هنا وانت اللي معايا هناك وهنا وانت الدنيا يا غرقي هنا وانت اللي معايا هناك وهنا وانت الدنيا يا غرقي هنا ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي وانت اللي عارفني انا اكتر من روحي انا وانت اللي عارفني انا اكتر من روحي انا ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي وانت اللي شايفني انا اكتر من عيني انا وانت اللي شايفني انا اكتر من عيني انا وانت اللي معايا هناك وهنا وانت الدنيا يا أرقي هنا وانت اللي معايا هناك وهنا وانت الدنيا يا أرقي هنا وانت اللي معايا هناك وهنا وانت الدنيا يا أرقي هنا حخبي ليه عليك وداري ايه عليك حكبي ايه عليك وداري ايه عليك بالنظرة من عينيا واللمسة من ايديا بتفتن لك عليا بتفتن لك عليا وازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي وانت اللي عارفني انا اكتر من روحي انا وانت اللي عارفني انا اكتر من روحي انا ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي وانت اللي شايفني انا اكتر من عيني انا وانت اللي شايفني انا اكتر من عيني انا وانت اللي معايا هناك وهنا وانت الدنيا يا غرقي هنا وانت اللي معايا هناك وهنا وانت الدنيا يا غرقي هنا وانت اللي معايا هناك وهنا وانت الدنيا يا غرقي هنا حخبيه عليك وداريه عليك حبيبي عليك وداري عليك بالنظرة من عيني واللمسة من ايديا بتفتن لك عليا بتفتن لك عليا واللي حبك هو انا واللي ده ظلمك انا واللي قاسى كتير انا واللي دارى برضه انا وانا مالي ومال الناس اللي حبك هو انا واللي ده ظلمك انا واللي قاسى كتير انا واللي دارى برضه انا وانا مالي ومال الناس وتعالى تعالى تعالى هنا واسألني اسألني اسألني أنا واسمعني اسمعني اسمعني أنا أنا أنا أنا وتعالى تعالى تعالى هنا اسألني اسألني اسألني أنا واسمعني اسمعني اسمعني أنا أنا أنا أنا وتعالى تعالى تعالى هنا اسألني اسألني اسألني أنا واسمعني اسمعني اسمعني أنا أنا أنا أنا, أنا انا اللي اديتك حرمتني انا اللي ريحتك تعبتني انا اللي اديتك وحرمتني انا اللي ريحتك وتعبتني انا اللي حبيتك وخدعتني يا خساره يا خساره ما عرفتش تحبني
Thank you.
انا اكتر من روحي انا وانت اللي عارفني انا اكتر من روحي انا ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي وانت اللي شايفني انا اكتر من عيني انا وانت اللي شايفني انا اكتر من عيني انا وانت اللي معايا هناك وهنا وانت الدنيا يا قرقي هنا وانت اللي معايا هناك وهنا وانت الدنيا يا قرقي هنا وانت اللي معايا هناك وهنا وانت الدنيا يا قرقي هنا ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي وانت اللي عارفني انا اكتر من روحي انا وانت اللي عارفني انا اكتر من روحي انا ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي وانت اللي شايفني انا اكتر من عيني انا وانت اللي شايفني انا اكتر من عيني انا وانت اللي معايا هناك وهنا وانت الدنيا يا أرقي هنا وانت اللي معايا هناك وهنا وانت الدنيا يا أرقي هنا وانت اللي معايا هناك وهنا وانت الدنيا يا أرقي هنا حخبي ليه عليك وداري ايه عليك حخبي ايه عليك وداري ايه عليك بالنظرة من عينيا واللمسة من ايديا بتفتن لك عليا بتفتن لك عليا وازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي وانت اللي عارفني انا اكتر من روحي انا وانت اللي عارفني انا اكتر من روحي انا وازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي وانت اللي شايفني انا اكتر من عيني انا وانت اللي شايفني انا اكتر من عيني انا وانت اللي معايا هناك وهنا وانت الدنيا يا غرق هنا وانت اللي معايا هناك وهنا وانت الدنيا يا غرق هنا وانت اللي معايا هناك وهنا وانت الدنيا يا غرق هنا حخبيه عليك وداري عليك حبيبي إيه عليك وداري إيه عليك بالنظرة من عيني واللمسة من ايديا بتفتن لك عليا بتفتن لك عليا واللي حبك هو انا واللي ده ظلمك انا واللي قاسى كتير انا واللي دارى برضنا وانا مالي ومال الناس اللي حبك هو انا واللي ده ظلمك انا واللي قاسى كتير انا واللي دارى برضه انا وانا مالي ومال الناس وتعالى تعالى تعالى هنا واسألني اسألني اسألني أنا واسمعني اسمعني اسمعني أنا أنا أنا أنا وتعالى تعالى تعالى هنا اسألني اسألني اسألني أنا واسمعني اسمعني اسمعني انا انا انا انا وتعالى تعالى تعالى هنا واسألني اسألني اسألني انا واسمعني اسمعني اسمعني انا انا انا انا انا اللي اديتك حرمتني انا اللي ريحتك تعبتني انا اللي اديتك وحرمتني انا اللي ريحتك وتعبتني انا اللي حبيتك وخدعتني يا خسارة يا خسارة ما عرفتش تحبني قالوا لك ايه ايه حكوا لك ايه قالوا لك ايه ايه حكوا لك ايه قالوا لك ايه حكوا لك ايه قالوا لك ايه ايه حكوا لك ايه تعالى قول لي طمني في بعدي قالوا ايه عني في بعدي قالوا ايه عني تعالى قول لي طمني في بعدي قالوا ايه عني في بعدي قالوا ايه عني تعالى قول لي طمني في بعدي قالوا ايه عني في بعدي قالوا ايه عني قالوا انا ازاي قالوا ازاي شاري هواه قالوا قالوا قالوا قالوا خدع قالوا لوع روح انساه قالوا قالوا قالوا قالوا انا ازاي قالوا ازاي شاري هواه قالوا قالوا قالوا قالوا خدع قالوا لوع روح انساه قالوا قالوا قالوا قالوا انا ازاي قالوا ازاي شاري هواه قالوا قالوا قالوا خدع قالوا لوع روح انساه قالوا لك ايه قالوا لك ايه وايه لك ايه تعالى قولي طمني في بعدي قالوا ايه عني في بعدي قالوا ايه عني تعالى قولي طمني في بعدي قالوا ايه عني في بعدي قالوا ايه عني تعالى قولي طمني في بعدي قالوا ايه عني في بعدي قالوا ايه عني قالوا انا ازاي قالوا ازاي شاري هواه قالوا قالوا يا خسارة قالوا قالوا خدع قالوا لوع روحي انساه قالوا والله قالوا قالوا انا ازاي قالوا ازاي جاري هواه قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا خدع قالوا نوع روحي انساه قالوا لك ايه قالوا لك ايه قالوا لك بيع هواه وارتاح وسيب له جوه قلبه جراح قالوا لك بيع هواه وارتاح وسيب له جوه قلبه جراح قالوا لك بيع هواه وارتاح وسيب له جوه قلبه جراح قالوا لك بيه هواه وارتاح وسيب له جوه قلبه جراح اللي حبك هو انا واللي ده ظلمك انا واللي قاسى كتير انا واللي دارى برضه انا وانا مالي ومال الناس اللي حبك هو انا واللي ده ظلمك انا واللي قاسى كتير انا واللي دارى برضه انا وانا مالي ومال الناس اللي حبك هو انا واللي ده ظلمك انا واللي قاسى كتير انا واللي دارك برضه انا وانا مالي ومال الناس وتعالى تعالى تعالى هنا واسألني اسألني اسألني انا واسمعني اسمعني اسمعني انا انا انا انا وتعالى تعالى تعالى هنا واسألني اسألني اسألني انا واسمعني اسمعني اسمعني انا انا انا انا وتعالى تعالى تعالى هنا واسألني اسألني اسألني انا اسمعني اسمعني اسمعني انا انا انا انا انا اللي اديتك وحرمتني انا اللي ريحتك وتعبتني انا اللي اديتك وحرمتني انا اللي ريحتك وتعبتني انا اللي حبيتك وخدعتني يا خسارة يا خسارة ما عرفتش تحبني
شكرا شكرا